قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مفر ذي العرش المجيد والأمر الشديد والأمر العتيد سبحانه الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأسأله من فضله المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العز والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه والذل والصغار والعار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه أما بعد فإن سمعنا إخوتي شيئا عجاب إنا سمعنا إخوتي شيئا عجاب قالوا كلاما لا يصر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب قالوا ظلاما حالكا خلف الثياب يا أختنا أنت المصونة بالحجاب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب فالجنة المأوى ويا حسن المآب حديثنا في هذا البرنامج في هذه الليلة عن أول خطأ من أخطاء النساء أظهر خطأ من أخطاء النساء هو السفور التبرج العري عدم ارتداء الحجاب هذا من أظهر أخطاء النساء التي يراها البادي والحاضر والكبير والصغير ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا حابب أوجه كلمة لكل مسلمة أقول لها أختي لماذا ترفض الحجاب أيتها المسلمة يا حفيدة هاجر وسارة وعائشة وحفصة وخديجة وفاطمة يا ابنة الإسلام يا حفيدة عمر والصديق وسعد وعلي وعثمان وسعيد لماذا ترفضين الحجاب انت مش عايزة تتحجبي ليه انت رافضة تكريم ربنا لك ليه انت مصرة على محاربة الله بالذنوب والمعاصي بالتبرج والسفور ليه انت مصرة على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ليه انت متعاونة مع أعداء الإسلام الذين يعملون على عري المسلمات ليه لماذا ترفضين الحجاب أختاه يا بنتي يا أختي لماذا ترفضين الحجاب بربك وأجيبي بصدق هل أنت مستعدة للقاء الله على هذه الحال؟ بربك لو نزل بك الموت وأنت سافرة متبرجة أتكونين في حال يرضي الله ويرضيك بربك وأجيبي بصدق لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حي ولقيك في طريق بربك أنت تكوني مبسوطة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراك على هذه الحالة لو أني أسير في طريق ومعي زوجتي المحجبة ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لانطلقت إليه أقبل يده أقبل رأسه وأقول هذه زوجتي العفيفة صاحبة اللحم الغالي صاحبة الأدب العالي التي استمعت لأمرك فنفذت بربك لو أنت في هذه الحال ولقيك رسول الله في طريق ممكن تقابليه أم تتمنين أن الأرض لو انشقت وابتلعتك من الخزي ومن الحياء لو كان في قلبك في قلبك ذرة من إسلام وإيمان أختي في الله أنت ليه مش عايزة تتحجبي أنت ليه رافضة تكريم ربنا ليكي أنت ليه مصرة على حرب الله بالذنوب والمعاصي أنت ليه متعاونة مع اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء العالمية ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات انت ليه مصرة على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا الإسلام أعزك ليه, ليه رخصت نفسك ربنا أكرمك ليه أهنت نفسك ربنا رفعك إلى قبة الفلك ليه تمرغت في الوحل والطين والعار والشمار اللهم اهدي كل نساء المسلمين يا رب صحيح انت ليه رفض الحجاب تقول قائلة من أخواتي الغير محجبات تقول والله يا شيخ الحجاب عادة فارسية عادة تركية عادة بدوية لا علاقة له بالدين حجاب إيه؟ هو الحجاب له علاقة بالدين؟ ده الحجاب حجاب القلب دي عادة فارسية عادة تركية عادة بدوية ولا علاقة لها بالدين أقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم يا أختي الكريمة الحجاب من الدين الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال أن الحجاب ليس من الدين والقرآن فيه آيات كلها يأمر بالحجاب والسنة فيها أكثر من عشرين حديث نبوي صحيح كلها يأمر بالحجاب أو ذكر فيه الحجاب قال الله عز وجل في سورة النور اللهم نور بها قلوبنا وقبورنا وصراطنا يا رب قال ربنا عز وجل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال عز من قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال جل جلاله لكل مسلمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى السفور التبرج جاهلية تخلف الستر حضارة الستر تمدين بل إني أقول لكل من تقول بجهل إن الحجاب لا علاقة له بالدين إن الحجاب عادة أقول إن الحجاب أمر الله به كل نساء المسلمين على سائر ال- الزمان وفي كل الشرائع السماوية ما من نبي بعث إلا وأمر النساء في أمته بالحجاب إن الحجاب من الأمور السماوية القديمة جدا اسمعوا الحجاب كان من الأمور المعروفة بين العبرانيين من عهد إبراهيم عليه السلام وظل معروفا بينهم في أيام أنبيائهم جميعا إلى ما بعد ظهور النصرانية وهذا سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين نص عند النصارى وعند اليهود يؤمنون به نص في سفر التكوين في ورفعت رفقة كذلك عينيها ورأت إسحاق فترجلت عن الجمل وسألت العبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي فتناولت الحجاب وتغطت الحجاب معروف عند اليهود له أصل عند النصارى معروف في كل شريعة نزلت على نبي معروف في دين الله الواحد الإسلام كذا في الإصحاح الثامن والثلاثين من نفس سفر التكوين قيل لثامار هو ذو حموك هو ذا حموك قادم لجز غنمه فنزعت عليها من عليها ثياب الترمل وتبرقعت وتلفعت لكن النقاب كمان له أصل قال وتبرقعت وتلفعت سبحان الله العظيم يقول بولس في رسالته إلى أهل قورناثوس وكل امرأة تصلي وليس على رأسها غطاء تجلب العار على رأسها الحجاب من الدين إذن الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أكثر من عشرين حديث نبوي كلها في الحجاب إما أمر مباشر أو فيه ذكر للحجاب منها على سبيل المثال للحصر ما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه يا سلام المرأة ترخي ثوبها السابغ الطويل بعد كعب الرجل ذراع لا تزيد عليه وروى الشيخان عن عائشة زوج النبي أنها قالت رضي الله عنها في قصة الإفك وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب كل زوجات النبي كنا محتجبات منتقبات هذا إجماع قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي غطيت وشي بجلبابي فخمرت وجهي بجلبابي كذا روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس والمروط كساء من الصوف تتغطى به المرأة تغطي به كل الجسد فيا أختي في الله يا من تقولي الحجاب ده عادة تركية عادة فارسية ليس له أصل في دين الإسلام هل سمعتي كلام ربنا هل سمعت كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولسه بعد ما سمعت كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسه مصرة على عدم لبس الحجاب لسه بتنكريه لسه بترفضيه الحجاب أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب تقول والله الحجاب تخلف الحجاب ردة حضارية تخيلوا في بلاد المسلمين من يكتب إن الحجاب ردة حضارية الحجاب ردة حضارية تخلف والتبرج والعري والاسترتشات والبضيهات وكشف البطون والصدور والظهر والأقدام إلى ما فوق الركبة ولبس السواريه والخفيف والعريان تقدم الحجاب تخلف والتبرج والسفور تقدم اللهم ارحمنا يا رب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب يا اخوانا العري التبرج السفور هو اللي تخلف هو اللي انحطاط هو اللي نزول بالإنسان من رتبة الإنسانية إلى درجة الحيوانية قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والله العظيم لو أنصفوا لقالوا إن التبرج تخلف إن العري انحطاط إن الصفور ردة حضارية ردة حضارية يا إخوانا الله ميز الإنسان بأشياء كثيرة عن الحيوان منها الستر يا اخوانا ستر العورات من نعم ربنا علينا قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير بقى ربنا بيمتن علينا بنعمة الستر وإحنا نقول له لا يا رب إذا الحجاب ده تخلف الستر ده مش نعمة ده, ده انحطاط ده ردة حضارية أفكلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها لأعلى شبر حاجة غريبة أفكلما تحضرت المرأة ضيقت الفستان عند الخصر عدة سنتيمترات أفكلما تقدمت المرأة كشفت شيئا من بدنها آه هو أعداء الإسلام أعداء الحشمة أعداء الستر الملوثون بالفجور والخبث والنجاسة والدنس أخذوا يوسوسون في أذن المرأة الحجاب تخلف خيمة تحرري تحضري حتى خلعت الحجاب وخالطت الرجال وما زالوا بها حتى أصبحت تملأ الحدائق الكورنيش وعلى دكك الحدائق تحب وتقع في العشق والهيام قالوا ممتازة لكن نريد المزيد وما زالوا بها حتى جردوها من كل الثياب عدا خرقة تستر السوء بالكاد على البحار طلع على البحر بالمايو مسلمة على الشاطئ بالمايو والزوج أو الوالد جالس على الكرسي كده الشزلونج ويبرم في شواربه أين الرجولة؟ قال ممتاز وما زالوا بها حتى أصبحت خادمة في الطائرات وفي البارات وفي المطاعم استغلوها أسوأ استغلال ذلوها امتهنوها وقالوا هكذا هو التحضر والتحرف لأ مش كل ما المرأة تتقدم ترفع فستانها شبر مش كل ما البنت تتحضر تضيق فستانها كم سنتي هذا تخلف يا بنتي هذا تخلف هذا انحطاط ثم ما هذه الوقاحة البالغة من امرأة تصف أمر الله بأنه تخلف من الذي أمر بالحجاب الله كلام ربنا تخلف من الذي أمر بالستر رسول الله كلام النبي ردة حضارية تخلف اللهم اهدنا يا رب واهد بنا وأنت يا أمة الله ليه مش لابسه الحجاب قلت والله الحجاب ده بصراحة سجن قيد وسجن هيمنعني من الاستمتاع بالحياة ما تسلميش على ده وسلمي على ده ما تروحيش هنا وروحي هنا سجن أنا لسه شباب أنا في العشرين من عمري لسه الشباب عايز اتمتع الحجاب ده سجن قيد يمنع الفتاة من الاستمتاع بالحياة أقول لها يا مسكينة من غرك بهذا الكلام من قال أن الحجاب الشرعي يمنع من التنزه والتمتع واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع هل منع الحجاب الفتاة من التعليم والتعلم؟ أخبريني أختي الفاضلة ما هي المتع اللي الحجاب هيحرمك منها؟ اللهم إلا إذا كنت بتعتبر العري متعة إذا كنت بتعتبري نهش الشباب في لحمك متعة اللهم إلا إذا كنت بتعتبر اختلاطك بالشباب متعة اللهم إلا إذا كنت بتعتبري عريك على الشواطئ متعة اللهم إلا إذا كنت فاكرة رأسك في الديسكو متعة دي مش متعة ده عار دي فضيحة دي نكسة إنما الحجاب لا يمنع من التمتع الحلال واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع وحضرتك ليه مش عايزة تتحجبي ليه مش عايزة تكرمي نفسك بما أكرمك الله به تقول لي والله يا شيخ أنا نفسي ألبسه بس أبويا مش عايز أبي يرفض زوجي يرفض أقول لها أختي الفاضلة لو أن الوالد أمرك بترك الصلاة هل تطيعين؟ تقول لا إلا الصلاة بقى طيب لو أن الزوج أمرك أن تسرقي هل تستمعين؟ تقول لا أسرق أعمل حاجة حرام؟ أقول لها لو أن الزوج والوالد قالوا لك حطي إيدك في النار تسمع الكلام؟ تقول لا يا روح ما بعدك روح طب يا بنتي ما الحجاب فريضة الصلاة فريضة والحجاب فريضة الله هو الذي أمر بالصلاة وهو الذي أمر بالحجاب طيب يا بنتي ما هي السرقة حرام وتبرجك برضه حرام خروجك من غير الحجاب برضه حرام الله يا بنتي ما هو انت لو متي على كده وربنا ما تغمدكيش برحمتك ممكن تروحي النار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام أحمد قال نبينا لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل يا بنتي لو سمعت كلام اللي بيأمروك بالعري والله العظيم ما هينفعوك في الآخرة والله ما هينفعوك عند الموت والله ما هينفعوك وانت في القبر والله ما هينفعوك بل سيتبرؤون منك في الآخرة واقرأي قول الله تعالى تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الطاعة لله إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب انت كمان ليه رافضه الحجاب تقول لي والله الحجاب ده فريضه ما قلناش حاجه يا عم الشيخ بس مش علينا ده على زوجات النبي وبنات النبي بس ما الواحد بيسمع كلام عجيب وبيقرا كلام اعجب تجد امراه عجوز كانها من ايام الناصر قلاوون وتدبج مقالات لا لا الحجاب ده تخلف لا لا لا لا الحجاب ده ده لنساء النبي بس تجد إنسان أكل الزمان عليه وشرب عنده 80 سنة أو 90 سنة الله أعلم لك لا لا الحجاب ده هذا لا لا لا هذه عادة بدوية يا عم الحج ربنا يهديك وتحج الحجاب لزوجات النبي بس الحجاب لبنات النبي بس انت عمرك قرأت المصحف انت عمرك بصيت في القرآن يقول طبعا أقول له أبدا قرأته ولم تقرأه ولو قرأت لوجدت أن الحجاب فرض على زوجات النبي وبنات النبي وكل المسلمات قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين كل النساء ايه يا رب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هل لاحظتم أن الله قال ونساء المؤمنين ولو افترضنا جدلا إن الحجاب مفروض على زوجات النبي وبنات النبي فقط ليه بناتنا ما يكون لهمش في زوجات النبي وبنات النبي أسوة حسنة تقول احنا فين وبنات النبي فين احنا فين وزوجات النبي فين إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح حجاب فريضة على كل امرأة مسلمة طيب وحضرتك انت أيوة ليه مش عايزة تتحجبي لحد امتى ماشية كده بالبنطلون الجينز المجسم للسوقة لحد امتى حولت نفسك سلعة رخيصة ينهش فيها كلاب البشر وذئاب البشر لحد امتى ليه رفض الحجاب قلت لي والله انا لن البس الحجاب بصراحة لان في محجبات كتيرة انا اعرفهم لا يتأدبن بآداب الحجاب ده في محجبات بيعملوا عمايل هي بتقول كده محجبة بس بس أخلاقها اسألنا أنا بقى ده في محجبات عشان كده مش هلبس الحجاب عشان ما بقاش زي دول أقول لها غلط يا بنتي الدين حاكم على الناس سلوك الناس ليست حاكمة على الدين يعني إيه؟ يعني أنا بقول لك ألا يوجد في المحجبات واحدة صالحة بصراحة فيه؟ آه طبعا حقيقة فيه بصراحة طيب شفت كم واحدة مش ملتزمة أخلاقها مش تمام يعني واحدة عشرة مية ألف مليون مش ممكن شفت مية طب تحكمي بسلوك مية على سلوك ملايين المحجبات لا في محجبات ملتزمات صالحات مصلحات قانتات عابدات في محجبات بيفكرون بالصحابيات والتابعيات والخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها ثم لماذا تحيين بين أخواتك بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على القذر أنت ليه بتشوف الوحش بس لو أنت جميلة وقلبك نظيف هتشوف الجميل وبعدين تعالى أقول لك لو قفشنا واحد حرامي بيسرق في الجامع الحل إيه نقطع إيديه ولا نهد الجامع لو قفشنا واحد بيسرق أثناء مناسك الحج السلطات السعودية تعمل معاه إيه تقطع إيده حد الله ولا تمنع الحج ولا تزر وازرة وزر أخرى وبعدين أنا هقول لك أنت بقى عايزين حضرتك أنت تتحجبي كما أمر الله وكما أمر رسول الله وتبقي نموذج يشار إليه هذا هو الحجاب يا محجبة يا مقصرة يا محجبة حجاب تايواني شفت الأخت دي هو ده الحجاب هو ده النموذج إنما تقولي مش هلبس عشان في محجبات لا يتأدبن بأدب الحجاب بربك لو ربنا سألك في الآخرة السؤال ده لماذا ترفضين الحجاب هترد عليه بنفس الجواب انت حر وحضرتك ليه مصرة على عدم لبس الحجاب تقولي بصراحة الحجاب ده خيمة ده خيمة هيخلي شكلي وحش ألبس اسود كده وامشي كده مكمكمة ولابسة خيمة هيغطي جمالي هيشوه صورتي أقول لها يا أمة الله يا بنتي مين اللي اداك الجمال ده أصلا مش ربنا برضه بتحارب ربنا بنعمته عليك تبرز ربنا بنعمته عليك طب هو مش ربنا قادر في لحظة يشوه صورتك يجي لك مرض جلدي تتشوهي يجي لك حرق غصب عنك تغطي وشك أو تغطي جسمك الله بقى نبارز ربنا بنعمه علينا ربنا واهب الجمال نبرزه بالذنوب والمعاصي ونبرز هذا الجمال لمن لا يحل له أن يراه اتقوا الله يا أمة الله ثم من قال أن الحجاب يداري الجمال حجاب الحجاب بيداري الجمال عن الغرباء عن الفضوليين عمن لا يحل لهم أن يروا هذا الجمال وبيحفظ الجمال ده لصاحبه لزوجك هو اللي من حقه يتمتع بهذا الجمال سبحانه وتعالى وعز وجل إنما الجماعة الفسقة الجماعة الفجرة هم الذين يحبون أن تخرج المرأة سافرة متهتكة متكسرة حتى يخوضون فيها بأعينهم النجسة ونفوسهم الدنسة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إيه، إيه، نحبك في الله يا شيخ موسى أحبك الله الذي أحببتني فيه إيه، لو سمحت عندي سؤال تفضل
إيه، إيه، زوجتي تعمل في مدرسة مشتركة بنين وبنات نعم وبتدرس ل- بس هي بتدرس لفصول البنات فقط يعني والحمد لله يعني بتلبس الزال والنقاب وبخليها تروح يعني على مواعيد الحصص فقط السؤال إيه يا مولانا كما حكم عملها يعني هي بخل بس يبقى أنت تقول لي ما حكم عمل المرأة الله يرضى عليك ايوه في ظل الحاجات المواصفات اللي انا قلتها على لمراتي يعني فيها حاضر يا فندم حاضر شكرا هجاوبك إن شاء الله اتصال آخر يا إخواني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا سيدنا الله يرضى عليك أنت الله الفاتح.
يحفظك ويبارك فيك وإياك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاء الأمة الإسلامية بأسرها لقناة الرحمة والقنوات الإسلامية والعاملين بها آه، لما أدفضوا علينا من أنوارهم في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي بلادنا أسأل الله أن يجعلها رحمة علينا وعليكم في الدنيا اللهم آمين آمين أستأذن حضرتك في مداخلة تفضل آه، الله يحفظك ويزيد فضلك آه، بقول لكل أخت مسلمة نعم ابتعدت عن الحجاب نعم كلمة بسيطة جدا وهي أن الشيء النفيس يواريه الإنسان عن أعين الناس صدقت أنا لو عندي جوهرة لو عندي حاجة نفيسة حاجة غالية بيوريها عن أعين الناس نعم فلماذا تعتبر أي أخت أن جسدها شيء رخيص وسلعة آه، ممكن آه، أي شيء أي فرد ماشي في الشارع ينظر إليها نعم ولتنظر لماذا تنزل بهذا الشكل وإذا نزلت أين القائم عليها طيب.
إذا دخلت المرأة النار اصطحبت معها معها أربع مم.
زوجها ووالدها وأخيها وابنها نعم اللي ليهم الحكم عليها نعم آه، دي حاجة الحاجة التانية تعد لنفسها نزلت الشارع ارتكبت كام وزر وخلت كام واحد ارتكب وزر وهذه الذنوب كلها لا تنقص منها ولا تنقص منها نعم دي حاجة الحاجة التانية بدعوهم أنا في يوم من الأيام شفت على قناة يعني مش عايز أسميها لأنها آه.
قناة آه، بتاعة أفلام وخلاص كويس.
وكانوا بيجيبوا برنامج ست نساء يعني والعياذ بالله خليعات يعني ومنهم من قالت أن الحجاب لم يؤمر به المسلمين وإنما أمرت به زوجات النبي وأننا لم نؤمر بالحجاب وأننا لم نؤمر بالحشمة فإذا كانوا دول هم اللي هيفتوا لينا في أمور ديننا فنقول على الدين السلام نعم الله يرضى عليك.
وأرجو من كل أخت وأستحلفها بالله ألا تصغي ولا تلقي لق- قلبها لهؤلاء حاضر.
لأن دول مفسدين وما أرادوا بالدين إلا أن يحطموه وما أرادوا بالدين إلا الهلاك وما أرادوا بنا إلا الهلاك الله يبارك فيك ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر نساءنا ونساء المسلمين كافة عامة وأعتذر على الإطالة عليكم فضيلة أحسن الله إليكم مداخلة طيبة بارك الله فيك اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله تفضل سمعك بارك الله فيك وفيك بارك آه، حضرتك يعني آه، دلوقتي بعض الآباء والأزواج والأخوات آه، بيعتقد إن الأشرب ده حجاب اه وكل واحدة ممكن تكون سامعة حضرتك دلوقتي وتقول الحمد لله أنا محجبة اه وهي أصلا بتلبس قطعة أشرب أنا هعمل حلقة كاملة عن تمام وصف الحجاب إن شاء الله الحلقة بارك الله القادمة فيك ويا ريت تبقى تعمل لنا حلقة عن الأضحية مخالفات الأضحية أبشر إن شاء الله س- سيكون إن شاء الله إن, إن كان في مجال يعني اتصال السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيفك يا شيخ مسعد؟
خير ونعم الحمد لله يا أخي والله بحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك امان عليك تدعي لي انا اخوك في الله شوقي عبد الغفار من محافظه المنيا بس مقيم في الاردن ربنا يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي دار كرامته في الآخرة امين اللهم امين نعم.
الله ي- يعمر بيتك ويعمر قلبك بتقوى الله وبالايمان ان شاء الله يا رب اللهم آمين شيخي الفاضل لي طلبين عند حضرتك سؤال وطلب تفضل الله يكرمك افضلك الله اللهم صل على سيدنا محمد الطلب الاولاني يا شيخي آه، فيه آه، شخصيه معروفه لدى الجميع ها ظهرت على قناة فضائية اتكلمت على القبلة في شهر رمضان أيوة.
والتدخين في نعم.
شهر رمضان نعم والحاجات ديت انها م- بتبطل الصيام والحجاب ليس فريضة نعم وعمل لنا بلبلة فكرية يعني م- مش ممكن يعني الم- الم- الانسان مثقف ومطلع على الدين وربنا فتح عليه ممكن يكون عنده آه يعني حجة يقارع بها الرجل ده طيب فامثال حضرتك لا أزكيك على الله والله حسيبك أنت وفضيلة الشيخ محمد حسان ف- والدنا المحترم والشيخ يعقوب وأبو إسحاق الحويني والناس اللي كلكم بركة إن شاء الله نزكيكم على الله ونحسبكم على خير إن شاء الله وأدعو لكم من قلبي أن ربنا يزيدكم علم وينفعنا بعلمكم بعلمكم ويزيدكم إن شاء الله علم وإيمان بإذن الله نعم فعاوزين الناس دي تثبتوها وتوقفوها ب- بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صح.
احنا غيورين غيورين جدا على الدين الإسلام الله يعزك الط- ال- وبنحب كل طيب حاضر حاضر اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
الشيخ مسعد نعم إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم أمين اللهم أمين تفضل
آه يا شيخ عندي سؤال ولكن خارج موضوع الحلقة وهو لا بأس
هل يشعر الميت بمن يزوره حاضر هجاوبك إن شاء الله
وأسألك الدعاء لي أسأل الله أن يجعلني وإياك من الطيبين الطاهرين ويسرنا وإياك في الدنيا والآخرة آمين اتصال يا إخواني السلام عليكم قد نستأنف الموضوع طويل أختي في الله لماذا ترفضين الحجاب بعض النساء يقولن كلمة خبيثة تقول لك أنا غير مقتنعة بالحجاب مش مقتنعة أنا مش مقتنعة أقول لها أولا هل أنت مؤمنة بالله طبعا مؤمنة بربنا أكتر منك وأحسن منك أقول لها طيب الله يبارك لك إذا كنت مؤمنة بالله فإن الله قال في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أنت مؤمنة؟ المؤمنة بتسلم لأمر ربنا تنفذه حتى لو كانت مش مقتنعة به حتى لو مش فاهمة العلة منه سيدنا عمر لما قبل الحجر الأسود قال له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أمال بتقبله ليه ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته شوف الاتباع شوف تعظيم أمر النبي شوف تعظيم أمر ربنا أنت مؤمنة يا من تقولين أنا مش مقتنعة مش مقتنعة بإيه بكلام ربنا بالمصحف بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بلغت بينا الجرأة ان احنا نتفزلك ونتفلسف حتى على الله حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت صادقة في ايمانك يا بنتي ربنا قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ماليش إن أنا أختار ربنا قال الرسول قال أنا أصلا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اسمعي أختي في الله إلى المؤمنات بحق في زمان النبوة لما سمعنا آية الحجاب بأي شيء رددنا تقول عائشة رضي الله عنها والحديث رواه البخاري في صحيحه يرحم, يرحم الله نساء المهاجرات الإول لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن به بمجرد ما المرأة سمعت إن ربنا أمر بالحجاب وكانت في زيارة عند عائشة في نفس التو واللحظة على طول تحجبت ما خرجتش من بيت ستين عائشة إلا وهي محجبة إنما أنت بتقولي لي أنا مؤمنة وغير مقتنعة بكلام ربنا غير مقتنعة بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي بتقولي أنا مش مقتنعة بالله عليكي لو عيتي ورحت للدكتور وكتب لك الدواء قال لك من البرشام ده حبة كل يوم ومن ده حبتين ودي حقنة قبل الأكل ودي حباية قبل النوم هل تقدري تقولي للدكتور أنا مش هاخد الدواء ده ليه يا فندم مش مقتنعة بيه تقدري هو مخلوق زيك ولو قلت له مش مقتنعة بالدواء ده يقول عنك مجنونة عباسية ما بتفهميش سفيهة هو أنت دكتورة هتفهمي أكتر من الدكتور في الطب إن كنا مع بعض البشر نفعل هذا نيجي مع ربنا ربنا ده الذي خ- سبحانه الذي خلقك من عدم أسبغ عليك وافر النعم الصحة والعافية والجمال وهذا الجسد الجميل اللي انت بتعرضيه للناس اللي اداهولك ربنا بقى الله لما يأمر يقول له مش مقتنعين بكلامك يا رب مش مقتنعين بكلامك يا رسول الله وبعدين نتمنى على الله الأماني اللهم استرنا وتب علينا يا رب وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب تقولي بصراحة يا عم الشيخ أنا مقتنعة بيه آه بصراحة هو كلام ربنا أنا عارفة نزل في سورة النور والأحزاب أنا عارفة والله أنا مقتنعة بس أنا لسه صغيرة لسه صغنونة لسه صغيرة لما أكبر بقى شوية كده أبقى عندي مثلا 50 60 سنة كده أبقى ألبسه بقى إنما دلوقتي أنا شباب 20 سنة لسه وردة بتتفتح مش دلوقتي مش دلوقتي انا مقتنع يا عم هو امر ربنا انا عارف بس مش دلوقتي لما اكبر اقول لها طيب هل معك امان من الموت انت معك امان من الموت انك مش هتموتي دلوقتي هل تضمني لنفسك ان تحيي ثانيه بعد هذه اللحظه التي انت فيها الاعمار بيد الله ولكل اجل كتاب ألا تعرفين يا من تسوفين أن الموت أكثره يقع في الشباب بدليل قلة الشيوخ كم واحدة في عيلتكم يا بنتي أنت كم واحدة في عيلتكم عندها 90 سنة عندها 80 سنة عندها 70 سنة ده لو في يتعدوا على الصوابع يبقى قلة الشيوخ الناس الكبار في السن قلتهم فينا دليل على أن الموت أكثره يقع في الشباب انت عمرك يا بنتي ما قرأت قول الشاعر فكم من شاب أمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ذاقوا ظلمة القبر انت مالكيش أي صحبة ماتت في سن الشباب مالكيش قريبة ماتت في سن الشباب ما تعرفيش واحدة ماتت في عز شبابها طب ما هو انت ممكن بكرة تبقي مكانها بادري يا بنتي والله العظيم أنا عايز مصلحتك بادري إلى طاعة الله عز وجل قبل أن ينزل بك الموت وتنقلين إلى القبر إلى الحفرة المظلمة إلى بيت الدود تقول إيه لربنا ساعتها وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب تقول لي أنا هلبسه والله العظيم ناوي ألبسه بس لما أتجوز لما يجي ابن الحلال أما يجي لي عدلي أقول لها طيب وهو في راجل صالح بيتجوز واحدة متبرجة؟ لا مفيش واحد صالح بياخد واحدة عريانة لأن الصالح غيور راجل دمه حامي مش بارد باهت كلاوي ساقعة أو شايل الكلاوي خالص كما نقول الصالح عنده غيرة راجل حريص على عرضه حريص على لحمه فطول ما انت بالشكل ده مش هيجيلك واحد صالح مش هيجيلك ابن الحلال الصالح لا يأخذ إلا التي اختارها رسول الله له النبي اختار لنا فاظفر بذات الدين تربت يداك والله أنا أعرف ناس يصلون على سطر ويسيبوا عشرين في ناس لا تصلي يقول لي بقى أنا نويت أتجوز أقول له ها هتاخد بنت مين يقول لي نفسي في واحدة محجبة مع انه ما بيصليش لانه شاف وعرف ما بقاش عنده ثقة إلا في اللي خرجت من بيت أب راجل وأخ راجل وعيلة كلها رجال يغارون على العرض فاوعي يا بنت الشيطان يضحك بعقلك لما يجي لي ابن الحلال طب ما ممكن قبل ما يجي ابن الحلال يجي ملك الموت هتقول ربنا ايه وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب انت بقى ليه رفضاه قلت له بصراحة نفسي والله بس خايفة زمايلي يتريقوا عليا الناس هيسخروا مني انت مش شايف الافلام والتمثيليات والكاريكاتيرات اللي بترسم فيها المحجبة ويطلعوا عليها نكت يتريقوا عليا يا عم ده بيقولوا على المحجبة عفريتة بيقولوا عفريتة لابسة خيمة متخلفة يا عم لا أنا كده مريحة دماغي بدل ما حد يتريق عليا أقول لها يا أمة الله أتستحين من العفاف أنت مكسوفة من ثياب العز أنت مكسوفة من العفاف والصيانة والستر ده الفاسقة لا تستحي من سفورها يا بنتي ده الشواذ النهاردة بيعلنوا شذوذهم ويطالبون بحقوقهم حتى في بلاد المسلمين أنت يا عزيزة يا غالية مكسوفة تلبسي الحجاب مكسوفة من ثياب الستر والعفاف لله وإنا إليه راجعون وهو في حد يا بنتي الناس كل الناس رضيت عنه هو حد منا يقدر يرضي كل الناس إرضاء جميع الخلق غاية لن تدرك مستحيلة مستحيلة اصبري البسي حجابك واصبري واسمعي لهذه البشرى حتى يطمئن قلبك اسمعي روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله في رواية النبي قال للصحابة أجر خمسين منكم المتمسك بدينه النهاردة القابض عليه كالقابض على الجمر أجره بأجر خمسين صحابي يا بشراكي لو لبست الحجاب وإن سخروا منك يا بشراكي لو قبضت على دينك وإن استهزأوا بك لك أجر خمسين صحابي والله العظيم لو ما فيش فايدة من الحجاب إلا أن احنا نفوز بهذا الثواب لكفى ووفى وبعدين يا بنتي ما هم الجماعة الكفرة والفجرة والفسقة والدعار والزنادقة طول الزمان يسخرون من أهل الإيمان هو في نبي ما حدش اتريق عليه في نبي ما تقالوش يا مجنون قالوا عن النبي شاعر ساحر كاهن مجنون اسمعي إلى هذه الآيات لعلها تنزل بردا وسلاما على قلبك قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ده ده موضوع مستمر ده يلاقوا ناس المؤمنين يضحكوا عليهم ويتريقوا وإذا مروا بهم يتغامزون شايف شايف كده ده ده مؤدي المعشة ولابس جلابية بيضاء لابس لي ثلاجة إديال لقوا مراته ماشية جنبه قال لابسة نقاب واسود في اسود يا أخي عفريتة وكركر كر كر كر اتريقوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أما النهاردة شفت واحد ومراته مش عارف يعمل لها يخترع نكتة نكتة وإذا رأوهم ده الجديد بقى الفسقة لما يشوفوا الملتزمين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لك يا هو الدين قال لك شد دقنك كده يا هو الدين قال لك لبس مراتك كده امال الدين قال ايه يا حلو البس سلسله وطرقع لبانه واحلق كابوريا زي ما ابنك عامل البس بنتي جنس وستريتش وباضي واعرضها كده في سوق النخاسه هو ده الدين اللي يعجبك ده مش دين النبي محمد انت هكذا على مذهب الشيطان لان الشيطان هو الذي يكشف السوءات إنما الإيمان أمرنا بالستر وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب والله يا أخي والله يا ابني أنا نفسي بس ما بطيقهوش في الحر هلبس عباية طويلة كده وخمار وتحتيه شرط ما بطيقهوش في الحر ما بطيقهوش طب ادينا في الشتاء البسيه ابدأي اصطلحي مع ربنا في الشتاء وقولي يا رب أعني على لبس الحجاب في الصيف وفي الشتاء وبعدين أنا بتعجب من اللي بتقول أصل أنا لا أطيقه في الحر في حين بتشوفها هي برضه كشفة جسمها في الحر وفي البرد الله طب ما أنت صبرة على البرد وكشفة جسمك في البرد عشان الموضة أنا ست شيك لازم أمشي كده لابسة سواريهات ومش عارف إيه وبتاع في الشتاء وكشفة جسمها نبقى احنا ماشيين يا اخي واحد لابس الجلابيه الصوف وعليها عبايه وغطره وماشي بيعمل كده وتلاقي واحده ماشيه لابسه ثياب منحسره فوق الركبتين ما بتحسش دي انت ما بتحسيش ليه صبره على البرد طاعه للشيطان ليه في الصيف كشفه جسمك ومتعرض جسمك للحر والشمس طاعة للشيطان عشان الموضة اصبري على طاعة الرحمن اصبري لله الصبر صبر على مقدور وصبر على مأمور وصبر عن محظور اصبري لطاعة الله عز وجل لماذا تصرين على المعصية ولا تصرين على الطاعة لا عندك همة عالية وصبر وثبات على المعصية وما عندكش همة عالية وصبر وثبات على الطاعة وبعدين يلي مش عايزة تلبسي عشان الدنيا حر ربنا قال زمان للمنافقين قال النبي يقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وحضرتك ليه رفض الحجاب قلت له والله يا شيخ أنا كل صحباتي مش محجبات أنا بنت في الجامعة بنت كده شيك لارج كل بناتي ميمي وفلانة وفلانة ورانا وكذا ما مش محجبات يعني هبقى شاذة في وسط زمايلي كده كل صويحباتي لسنا محجبات وأنا كسائر صويحباتي أقول لها يا بنتي هو كتر الفجور دليل على حله هو عشان في فجور منتشر في ال... في الشلة اللي انت فيه يبقى هم كويسين ده ربنا قال في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يا عم الشيخ أنا زي بقية البنات زي بقية زمايلي ده النبي يا بنتي قال لا يكن أحدكم إمعة يعني دلدول ملوش رأي لا أنت مسلمة لك شخصية تقولي أين أمر الله أين أمر رسول الله وتنفذيه تقول لي والله يا عم الشيخ أنا دي واحدة غيرها بقى أنا نفسي أتحجب بس خد بالك بقى بصراحة الحجاب حجاب القلب إيه ماسك لي حلقة كاملة عمال تتكلم بالك ساعة الحجاب الحجاب الحجاب يا عم الحجاب ده قشور ده قشور وتلاقي واحدة ممثلة أو رقاصة تقول لك كده تقول لك الحجاب حجاب القلب ده الحجاب ده قشور الناس المقشرة دي هو في حاجة في الدين اسمها قشور الدين كله لب الدين كله مهم أي حاجة العظيم يأمر بها تبقى عظيمة أي حاجة النبي محمد يأمر بها تبقى كبيرة لا قشور طيب يا ستي وبعدين الحجاب حجاب القلب وأنا قلبي أبيض صراحة ومؤمنة وموحدة بالله طب يا مؤمنة يا موحدة بالله تزعمين أن, إن قلبك عامر بالإيمان أيوة والله كذابة والله كذابة كل واحدة مش محجبة تقول لك قلبي ما عامر بالإيمان بقول لها كذابة ليه؟ لأن القلب لو كان سليم على طول الظاهر هينضبط بأمر الله إذ أن كل إناء ينضح بما فيه إناء المسك ينضح مسكا وإناء الزفت ينضح زفتا لو قلبك ده نظيف سليم مش ممكن تمشي عريان مستحيل مستحيل وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب والله يا شيخ عندي هدوم كتيرة أما دوبها بقى إن شاء الله في عرق العافية أبقى ألبس الحجاب أقول لها يا بنتي ده يمكن أنت تموتي وتدوبي وهدومك تفضل بعد موتك البسيها في بيتك واحنا حرمناكي منها ما تلبسيها في بيتك تزين ايوه الجنس والاستريتش في بيتك لجوزك البسي تزيني بهذه الثياب السواريهات والقط في البيت بين اصدقائك من البنات وايه المشكله اديها لواحده من اخواتك تتزين بها لزوجها ما قلناش احرقيها ولا ارميها ولا حاجه ولا حرمناك انك تلبسي اغلى حاجه وحاجه انيقه وحاجه ما حرمناكيش بس بنقول البسي لزوجك مش للرجال في عرض الطريق تخرجين من البيت ولسان حالك يقول هل من راغب في الود والوصال ألا تنظرون لهذا الجمال خرج من بيتك بثياب يصلح أكثرها لغرفة النوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وحضرتك رفض برضو الحجاب ليه تقول لي بصراحة البنطلون يناسبني في الجامعة البنطلون ثياب مناسب للشغل أنا نفسي بنطلون دي مرة وهي خارجة كده تقف قدام المراية وتبص لشكلها وتفكر لحظة لله ايه اللي انت عاملاه ده ايه المنظر اللي انت خارجة بيه ده انت مش مكسوفة من ربنا يا بنتي انت مش خايفة ان ربنا يبعت عليك عذاب ويعملك آية للناس ايه ده واين ابوها واين اخوها وفين زوجها اللي رايح بنفسه يشتري لابنته هذه الثياب الناس دي مغيبة الناس دي الغيرة ذبحت في قلوبها الناس دي الرجولة ماتت في نفوسها اللهم أحيي الرجولة والغيرة المخدرة في قلوب الذكور برحمتك يا أرحم الراحمين وبعدين حضرتك بقى رفض الحجاب انت كمان ليه تقول لي والله يا عم الشيخ أنا مش عارفة السنية دول ناظرين للمرأة نظرة جنسية كل حاجة الحجاب الحجاب عندهم لوثة جنسية بعض الصحفيين بيكتبوا كده لكن الجماعة الملتزمين دول عندهم لوثة جنسية يتصورون ان كل الناس عايزين يفتكوا بالمرأة وينتهكوا عرض المرأة مع اننا لو خرجنا المرأة متبرجة باللي نفسها فيه ده هيسكن الشهوة في قلوب الشباب لأنه هيبقى أمر عادي غير ملفت للنظر بالعكس لما بتكلفتوها كده كده قال كده بنوقظ الشهوة في قلوب الشباب ايه ده طب ما هي أوروبا هي يا مولانا مولانا ايه بقى وهباب ايه ما أوروبا اهي يا من تقول هذا الكلام الفاجر أوروبا فيها الدعارة والعري والشذوذ وأكثر جرائم اغتصاب في العالم في أوروبا وأمريكا لم يرتووا بعد لم يشبعوا بعد الحجاب صيانة الحجاب عفاف الحجاب طهارة الحجاب تكريم الحجاب إيمان الحجاب أمر الله الحجاب غيرة الحجاب رجولة أخيرا أنت مش عايزة تتحجبي ليه تقول لي والله وده أغرب ما سمعت تقول لي الحجاب ينافي القرآن ياه بقى المحجبة تعصى الله تقول لي آه طب إزاي يا فقيهة زمانك تقول لي مش ربنا قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم آه قال كده تقول أهو لو كل واحدة بقى خارجة إن شاء الله متكلفتة يبقى الآية دي فين هيغضوا بصرهم عن إيه أقول لها يا مفتية زمانك ألا يوجد في المجتمعات الإسلامية نصارى يهود مجوس بوذيون يخرجون بغير حجاب نغض بصرنا عنه ألا يوجد مسلمات فاسقات آه في نغض بصرنا عنهم ألا يمكن أن المرأة المحجبة تنكشف فجأة انكشاف اضطراري تقع على الأرض مثلا آه يبقى هنا نغض بصرنا ثم الآية عامة فيها أمر بغض البصر أيضا عن عورات الرجال فربنا بيقول يا رجالة غضوا أبصاركم عن كل العورات عورات النساء وعورات الرجال طب يا عم الشيخ أنا محجبة أقول لها الحجاب بقى اللي أنت لابساه شكله إيه إن شاء الله الحجاب ده فيه أوصاف لازم يس- يستوعب كل البدن أو كل البدن عدا الوجه والكفين لازم ما يكونش زينة في نفسه لأنه بيغطي الزينة فمش معقول يكون هو نفسه زينة لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته لازم تخرج بيه غير معطر ممنوع لازم ما يشبهش ملابس الرجال لازم ما يشبهش ملابس الكافرات لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه ألوان ومفرقع ومبرقع عشان تلفت النظر النهاردة بقى عندنا حجاب يحتاج إلى حجاب عندنا حجاب أنا بسميه الحجاب المتبرج الحلقة القادمة إن شاء الله بقى هنتكلم عن المحجبات حجاب تايواني والمحجبات حجاب كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا بدأنا نشوف مناظر عجيبة لابسة إشارب وحاجات مجسمة وبنطلون أنا محجبة بأمارة إيه والله يا بنتي انت مش محجبة الحجاب اللي ربنا أمر بيه ولا اللي النبي محمد أمر بيه الحلقة القادمة إن شاء الله نبين ما هو الحجاب بسرعة ما حكم عمل المرأة يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل مش لاقي حد يصرف عليها أو احتاج العمل إليها بشرط أن يكون العمل حلال ومنضبط بضوابط الشرع وتخرج بحجابها موضوع الأشارب وبتاع ده أنا قلت اتكلمت عنه آه، هل يشعر الميت بمن يزوره أمر فيه خلاف فمن قائل أنه يشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل, قتل بدر فلما قال له عمر إنهم قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لي منهم ومن قال أنهم لا يسمعون وهذا خاص بالنبي والأمر من فضل الله أنه لا ينبني عليه عمل فهذه المسألة فيها خلاف احنا هنكتفي بهذا القدر وإن كان عندي الكثير والله لكن الوقت عدى بسرعة سبحان الله أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع جميع السامعين بهذا الكلام وأن يجعله في موازين حسناتنا وأن يجعل نساءنا كاسيات غير عاريات صالحات مصلحات طاهرات متطهرات إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله